بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذا درسنا السابع والتسعون إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية نحن مع الإيمان بالكتب تؤمن بالله وملائكته وكتبه الركن الثالث من أركان الإيمان والكلام منصب على الكتاب الخاتم وعلى كلمة الله الأخيرة لعباده متمثلة في القرآن الكريم ومنزلة القرآن الكريم بين الكتب منزلة عظيمة ذكرنا منها من هذه المنزلة أن القرآن الكريم ناسخ للكتب التي قبله لفظا وحكما وأنه مهيمن عليها ورقيب وشهيد فما حكم عليه بالصحة فهو الصحيح وما حكم عليه بالتحريف فهو محرف ثالثا أن الله عز وجل تعهد بحفظ القرآن دون بقية الكتب وذلك لأن الكتب السابقة لفترات معينة ولقوم مخصوصين أما القرآن فهو عام للعالمين وهو لكل زمان ومكان حتى تقوم الساعة وكذلك ميزة الرابعة اشتمال القرآن الكريم على كل خير وإرشاده لكل كمال وكل ما في الكتب السابقة من خير جمع في القرآن الكريم فهو كتاب هداية للبشرية وسعادة للإنسانية وفيه الرحمة التامة وفيه الشفاء التام العام لجميع الأمراض النفسية والعقلية والقلبية فيه الشفاء من الكفر والشرك والنفاق والقلق والاضطراب والسحر والحسد والصرع والبخل والشح والظلم والخوف شفاء بكل معانيه على نحو ما فصلنا وبينا في اللقاء السابق قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقع وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد خامسا في بيان منزلة القرآن بين الكتب أعني السماوية السابقة فيه التبيان والبيان لكل شيء مما الإنسان في حاجة إليه مما تتوقف عليه سعادته دنيا وأخرى وكذا الهداية الكاملة والرحمة التامة والبشرى بخيري الدنيا والآخرة قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين هذا هو القرآن تبيان لكل شيء بيان لكل حكم علاج لكل مرض حل لكل مشكلة إجابة لكل سؤال أنا وأنا ضعيف بين أهل العلم أتحدى أي أحد في العالم أن يقول لي إن القرآن الكريم لم يشتمل على كذا يقعد يفكر يعصر مخه وذهنه في انه يجيب حاجه ليس لها بيان في القران فيما يرتبط باي جانب من جوانب الحياه بالانسان من قبل ولادته والى بعد وفاته وإلى مصيره الأخير فريق في الجنة وفريق في السعير بالزمان بالمكان بالسياسة بالاقتصاد بالاجتماع بعلوم الزراعة علوم التكنولوجيا كل العلوم العصريه علم الفضاء الصعود للقمر وجود كواكب أخرى أي جانب علمي أي شيء كبر أو صغر ستجده في القرآن وقد قال ربنا سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء كما قال وتبيانا لكل شيء وهنا قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الآية الأخرى وتفصيلا لكل شيء نعم في مرة من المرات مع طلبة أعاجم في بنغلاديش لكن يتكلمون العربية وأعلمهم العلم الشرعي وأنا بقول لهم القرآن تبيان لكل شيء تقدروا تجيبوا لي حاجة وأنا ما لقيهاش في القرآن فعلى قدر علمهم أو عقليتهم كل واحد قاعد يفكر في أي حاجة فقول لي يا شيخ يبص في جيبه ولاقي في جيبه قلم كده والقلم ده مذكور في القرآن سبحان الله طبعا ده مذكور أكثر من مرة في أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه آية نون والقلم وما يسطرون هذه آية ثانية آية ثالثة ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم واحد تاني واللي يبص يلاقي إزازة مية في إيده والزجاجة موجودة في القرآن الزجاجة كأنها كوكب دري المهم كل واحد يفكر في أي حاجة تخطر له على بال نلاقيها في القرآن وده على مستوى أنا بعتبره عقلية بسيطة ساذجة لكن انظر لكل قضية احنا اللي احنا فيه النهاردة اللي في مصر اللي فيه الثورة من قبل ومن بعد شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما يذكر في القرآن الكريم هذا الحديث فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم انت النهارده هتقول لي طب والموضوع اللي بيحصل النهارده ده واللي حصل في مصر المحاكمه الهزيله اللي تمت النهارده دي المسرحيه اللي اتعملت دي اللعبه اللي اتلعبت الشعب المصري اللي واقف يا عيني دلوقتي في ميدان التحرير الناس اللي بدأوا يفوقوا بعد سنة ونص وياما بنحاول كنا نفوقهم لكن ما بتفوقهمش غير الأحداث الجسام أحداث جسام دلوقتي شافوا المحاكمة هزلية كله طالع في المحافظات كله بيتكلم طب ودي في نظر القرآن ليها بيان وتبيان طبعا هو أنا اللي قريته في صلاة المغرب مش كان رسالة بتلخص لك القضية بتاعت النهاردة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ما هي هي دي القضية ولا انت عاوز القرآن يقول لك ان الحكم اللي حصل مع مبارك والمستشار الفلاني واللعبه وال... وك... وانت تبص كده لما تشوف هم بيسمعوا الحكم مش مستغربين حاجه كده يعني ملعوبه مسبقا حاجه عارفين انه كمان هيتلعب فيها تاني اللي خد براءه واخد براءه خلاص هيقول يحيى العداله وتحيا العداله واللي واخد مؤبد هو يعني اللي عنده 84 سنه ده مؤبد يعمل له ايه؟ واللي عنده 74 سنة وبعدين عنده أحكام سابقة أصلا فالمؤبد أخ أخو البراءة بالنسبة لمبارك أو العدلي لأنه في أحكام مسبقة والعمر خلاص يعني ناس واحد في ال 74 والتاني في ال 84 مؤبد ايه وبتاع ايه اللي بتقول عنه ف ده غير انه الحكم قابل للطعن غير انه لو مسك البلد شفيق انسى فانت تيجي تقول ايه في القضية دي او تسألني القرآن بيقول ايه يقول لك بيقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم بس مش يوم المحاكمة دي يوم المحاكمة الإلهية يوم المحاكمة العادلة القاضي فيها رب العالمين في محكمة كتب على بابها لا ظلم اليوم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين محكمة العدل الإلهية التي تزن بالقسط والتي فيها القسطاس المستقيم والتي فيها قصاص عادل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إنما تقول لي السلاح ملكي والسلاح ميري الرصاصة ما طلعتش ميري طب طلعت من ايه يعني ملكي طلعت تبع البلطجية ما طلعتش تبع المشير طلعت تبع الفريق طلعت إنما العدل الإلهي حاجة تانية ولذلك إذا كانت المحاكمة موجودة في القرآن بالإشارة إليها بقواعدها العامة فعلاج المشكلة موجود في القرآن القضية إيه؟ دماء شهداء أسر الشهداء يطالبون بدماء الشهداء مش هم أول ناس نزلوا تحرير أول ناس وقفوا قدام المحكمة أول ناس اعترضوا على الحكم أسر الشهداء ما هو ليست النائحة كالسكلة وإن كان الشعب المصري إن كان الشعب المصري كله ينبغي أن يكون أسر شهداء كلنا نحس بأننا سكالة على أولادنا وعلى أعراضنا وعلى بلدنا وعلى شريعتنا دول لو وجدوا حكما عادلا فيه القصاص من القتلة بدل البراءة بدل المؤبد مؤبد ل... لعدو العدل واللي تحتيه كل المساعدين اللي تحتيه براءة طب ما هو شيء طبيعي انه يرفع قضية ويكسبها لما كل المساعدين طلعوا براءة مش عجب هو اللي كان قاعد في المكتب يعني بقى اللي كانوا بيمارسوا وبينفذوا براءة وهو اللي قاعد في المكتب وممكن يقول انا ولا امرت ولا نهيت ده اتلعب اتلعبت من وراي فالمسألة مش طبيعية مش مظبوطة دي حلها في القرآن ولكم في القصاص حياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ملهاش حل غير كده إنما مزيد من الوقفات مزيد من الجرحى مزيد من القتلى مزيد من الدماء سوريا تانية عملنا ايه ما حلناش مشكلة ما حلناش مشكلة إنما قصاص عادل يحل المشكلة يحضرني قصة مستشرق المستشرق ده الرجل الغربي اللي بيدرس علوم الشرق وأديان الشرق فدرس القرآن الكريم واقتنع به حاجة واحدة بس مش قادر يستوعبها بعقليته الغربية ولكم في القصاص حياة القصاص قتل القاتل فهو بيقول ايه ده ازاي يعني ولكم في القصاص حياة ده احنا عندنا دلوقتي قتيل قتل ظلما لما يجي نعمل قصاص هنقتل القاتل هيبقى بدل ما كان عندنا قتيل بقى قتيلان القاتل القتيل الأول والقصاص من القاتل بقوا قتيلين أمال القرآن يقول ولكم في القصاص حياة تيجي منين ده القتيل بقى اتنين حسبها كده قعد يدور عليها يقلبها في دماغه مش متظبطه معاه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب والقتيل يبقوا اتنين ويبقى حياة انت لما تيجي تحسبها كده تقول اه مع الراجل ده معاه حق ده هو كان قتيل واحد تيجي تقتص من التاني بقى اتنين وتقول لي لكم في القصاص حياة فتمر به الأيام واحد يقتل أخاه أخوه قتل أخو المستشرق لا قتل ظلما وعدوانا وانتظر يوم الحكم في القضية على القاتل وادي القاتل في قفص الاتهام زي ما بتشوفوا كده حسني وعياله واللي حواليه وهذا الرجل تقولش عنده نعرة كده جاياله من عندنا ولا ايه رتب في نفسه حاجة إن حكم القاضي بقتل قاتل أخي أنا كده هيبرد دمي وصدري وتشفى نفسي وابقى كويس القاضي مش هيحكم بقتل قاتل أخي قصاصا عادلا هيديله سجن 15 سنة 25 سنة المهم مش هيقتله أنا هاخد مسدس معايا في جيبي كاتم للصوت وأول ما أسمع الحكم على غير ما أريد ويقول مثلا هنديله مؤبد كده زي مبارك وزي العدلي أنا هقوم وقبل ما يمشي القاتل من قفص الاتهام أكون موجه له طلقة في صدره وآخذ بثأر أخي وسلم نفسي ويا رب يقتلوني بعد كده المهم أنا أكون عملت اللي عليا وخدت بدم أخويا زي لغة الثأر كده ده الترتيب اللي رتبه هذا الشخص وجعل في المحكمة ومنتظر لحظة النطق بالحكم وجاء الحكم بالقصاص قتل القاتل هذا حكم في أوروبا قتل القاتل هو يمكن كان حاطط ايده في جيبه على المسدس ويمكن بشد الزناد وال... ومستني اللحظة ساعة ما سمع قتل القاتل وقف هدي حس انه ولد من جديد لانه كان ناوي في اللحظة دي يقتل وبعدين يتقتل لأن واحد هيقتل في قفص المل... هيقتل هو في المحكمة سهل جدا أنه يتقتل في لحظتها فلما نطق القاضي بالحكم قصاصا فهدأت نفسه فأحس أنه عادت إليه الحياة يقوم ترجع له الذاكرة للآية القرآنية اللي ما كانش قادر يفهمها ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب قل هو ده القصاص وهي دي الحياة كنموذج حدث معه يقوم يعلنها شهادة في قلب المحكمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لأنه ما كانش في حاجة معطلة عن أنه يسلم غير آية واحدة مش عارف معناها لما حد يفهمه معناها يسلم فلما فهم معناها عن طريق الأحداث التي قدرها الله فلم يبق إلا أنه أعلن الشهادة سبحان الله العظيم فشوف علاج القضية ولكم في القصاص حياة انت هتعدم شوية مجرمين قتله سفاكين للدماء سفاحين يعدون على أصابع اليد أو اليدين لحماية أمة لحياة شعب للحفاظ على دولة لكن أسمعت إذ لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي مثال آخر أن القرآن تبيان لكل شيء العلم الحديث صعود القمر أنا ذكرت في سلسلة النداءات القرآنية جاءت قدام في سلسلة النداءات في سورة الرحمن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فوجدت هذه الآية في إعجازها العلمي بتتحدث عن الصعود إلى القمر عن طريق سلطان العلم وإنه مش الآية دي لوحدها ده كمان عندك في سورة الانشقاق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق وإنه الآيات دي بتفسيرها العلمي هي رحلة الصعود إلى القمر عن طريق أطوار وتاخد ال- الآية الترتيب التصاعدي للغلاف الجوي أول حاجة تقابلك الشفق لو احنا دلوقتي كنا بره المسجد أو المسجد مكشوف فالحاجة اللي تقابلك في السماء الشفق الأحمر فلا أقسم بالشفق بعد الشفق الأحمر سواد الليل سواد السماء مع ما فيه من شهب وكواكب وكويكبات ومذنبات وحاجات خطيرة جدا لولا أن الله عز وجل جعل بيننا وبينها سقفا محفوظا كانت البشرية تفنى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون والحاجات دي بيتعرض ليها الناس اللي بيصعدوا عن طريق المكوك الفضائي لكن هو بيكون لابس البدلة ومعاه الأكسجين في نفس الوقت بي- ليه بيعمل ممرات معينة عشان ما بيحاولش يصطدم لا بكوكب ولا كويكب ولا شهب ولا مذنبات إنما بيشوفوها وهم في صعودهم إلى القمر فآدي كلمة والليل وما وسق والقمر إذا اتسق اكتمل نوره وضياه وأصبح بدرا يبقى كده صعود أو ترتيب تصاعدي فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق هتحاولوا الوصول إلى القمر رحلة تلو رحلة ومحاولة تلو محاولة بدأت بفكرة المنضاد وبعدين مسألة الطيران اللي حصل وبعدين التفكير في المكوك الفضائي أو سفينة الفضاء ورحلة تلو رحلة لا وأغرب من كده إن القرآن يقول لتركبن طبقا عن طبق وانت تيجي لما تقرأ عن رحلات الفضاء اللي تمت بداية من الستينات عن طريق الاتحاد السوفيتي قبل أمريكا تلاقي الرحلة اسمها طبق أبولو واحد وطبق أبولو اتنين وال- وإيه ال- التوافق العجيب ما بين إنه القرآن يقول لتركبن طبقا عن طبق وإن هم يسموا رحلات الفضاء طبق وتبقى دي ترجمتها وهل هذا التوافق يجي كده عشوائي وهل اللي يترجم الكلمة أو لما سموها طبق أبول واحد واثنين كانوا يعرفوا أن القرآن بيقول لتركبن طبقا عن طبق لا ولذلك القرآن بعده يقول فما لهم لا يؤمنون المست... ال- ال- رائد الفضاء الروسي جاجارين يبص هو في الفضاء ويوصل لسطح القمر ويشوف الأرض معلقة زي ما احنا بنشوف القمر كده في الفضاء هو شاف الأرض لكن في حجم الزيتونة الصغيرة سوداء في معلقة في الهواء فراح يسأل لماذا لا تسقط من الذي يمسكها قلت لو كان مؤمنا يقرأ القرآن لوجد الإجابة على سؤاله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا ويجد الإجابة في قوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ما فرطنا في الكتاب من شيء وبمناسبة القمر والصعود إلى القمر وقول ربنا عز وجل في القرآن اقتربت الساعة وانشق القمر وإلا واحد من الأوروبيين اللي بيبحثوا عن الحقيقة ودول نسبة كبيرة في اللي غرتهم الدنيا ولا بيفكر لا في دين ولا حاجة كل همه الدنيا وخلاص يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون لكن صاحبنا هذا مهتم وبيبحث عن الحقيقة وعاوز يعرف الدين الحق هو طبعا أوروبي مولود من أبوين كاثوليك يعني نصارى على الديانة الكاثوليكية لأن النصرانية فيها كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت الأرثوذكس دول عندنا في مصر وقلة في العالم إنما الكاثوليك دي أوروبا وأمريكا وجي المذهب اللي هو بتاع مارتن روثر مذهب الإصلاحي وعمل لهم البروتستانت فهو هذا الباحث مولود من أبوين مسيحيين لكن صلة الأوروبيين بالمسيحية صلة تكاد تكون معدومة الكنائس مهجوره مفيش صلة بين الناس وبين الكنيسة إلا الضريبة اللي بيدفعها اللي بيزهق من الضريبة وحاسس إنه مفيش انتفاع فبيقول له أنا مش هدفع ضريبة وشيل اسمي من الكنيسة وأنا هشيل اسمي في الديانة هشيل كلمة الديانة مسيحي من البطاقة ويصبح كده إيه حاجة آه لا دين لها لكن الإنسان مهما وجد أسباب السعادة الأرضية لن يحس بالسعادة إلا إذا أشبع روحه كما يشبع بدنه أنت من روحه جسد الجسد بيجوع بتغذيه الروح أيضا تجوع ولا بد لها من غذاء الجسد إذا جاع أصله من طين وغذاؤه من طين هو من الأرض وغذاؤه في الأرض لكن الروح من أمر الله وغذاؤها بمنهج الله فالذي لا يعرف منهج الله ولا دين الله الحق يظل جائع الروح ظمآن تائه قلق يمشي في الدنيا كالأعرج أو كالأعوج غذى جسده ولم يغذي روحه فلا يجد الراحة ولا السكينة ولا الطمأنينة فهذا الرجل لهذا العامل أو لغيره يبحث عن الدين الحق في اليهودية ما فيش في النصرانية ما فيش في المجوسية ما فيش في الشيوعية ما فيش ماسك الأديان على قد ما قدر مش لاقي الدين الذي يسعفه ويسعده والمسلمون في بلاد الغرب معروفون لكن صورة سيئة للإسلام في الغالب الأعم في حديث بين هذا الرجل الغربي ورجل مسلم يعمل هناك عرف منه انه بيبحث عن الدين الحق قال له وشفت كذا وكذا وقعد يسمي له الأديان اللي اتعرف عليها ولم يجد فيها بغيته قال له أما فكرت في الإسلام قال له إسلام إسلام إسلام إيه يا أبو إسلام أنا أفكر في الإسلام بتاع إيه أنا بقول لك نفسي في دين يسعدني تقول لي إسلام طب هو الإسلام كان أسعد المسلمين عشان أنا أفكر فيه عشان أختاره أو مجرد التفكير والبحث فيه ده أنا عاوز دين يسعدني إنما أنا شايف أشقى الناس في الدنيا المسلمين إن كانوا عايشين عندنا في بلاد الغرب ولا اللي عايشين في بلاد الشرق وانت يعجبك المسلمين اللي عايشين دول تلاقي أغلب المسلمين اللي عايشين في بلاد الغرب يعني أقل الصناعات والحرف الكناس والزبال بيع جرايد بيبيع ورد يغسل أطباء في المطاعم وفي الفنادق حاجات كده بس بتجيب فلوس واخدين مؤهلات عالية هنا مش لاقي ياكل هناك يشتغل أي حاجة غير كده مفيش ضوابط شرعية الفتنة بتعرض نفسها عليه وهو شاب والغربيات يحبوا الشباب الشرقيين وبالتالي في زنا وفي عربدة الفلوس خلصت من كتر ما بيصرف على البنات والبنت قدرت توقعه في حكاية المكس والبودرة وعاوز فلوس ما فيش فلوس الشغل ما يكفيش يسرق السرقة مش مكفية يقتل كده شغل عصابات فالمجتمع الغربي بيعاني من الشباب الشرقيين المفروض فيهم ان هم مسلمين يقعدوا يتفرجوا في التلفزيون يلاقوا المجتمعات الشرقية على نحو ما انتم شايفين دلوقتي في مصر والظلم والتخلف والرجعية وكل حاجة فقال له يا ابني أنا نفسي في دين يسعدني مش يشقيني المسلم قال له هو في حقيقة مرة لازم تعرفها أن الإسلام شيء وأن المسلمين شيء آخر وشقاء المسلمين اللي انت شايفه ده في بلاد الشرق أو الغرب مش السبب فيه ان هم مسلمون ان هم تخلوا عن دينهم مش هو ده الإسلام تخليهم عن الإسلام هو اللي خلاك تقول لي شايف محمد وعلي وحسين اللي بيشرب خمرة واللي بيسكر واللي بيزني واللي بيقتل والكذا ده مش الإسلام الإسلام نهى عن كل ده والمجتمع الشرقي اللي انت بتقول فيه تخلف ورجع الإسلام نهى عن كل ده في انفصام ما بين الإسلام والمسلمين لكن انت عاوز تعرف الدين الحق أنا مش هجبرك لأنه الدين علمني لا إكراه في الدين كل الحكاية أنا هدي لك مصحف هدية اقرأ فيه وقارن بينه وبين التوراة والإنجيل والكتب التانية وقول لي رأيك إيه اداله المصحف قدر هذا الشاب انه اول ما فتح المصحف بفره كده طلعت قدامه سورة اسمها سورة القمر وبدأ يقرأ أول آية اقتربت الساعة وانشق القمر وأرى الترجمة بتاعت الآية هل انشق القمر وانشق ليه إن شاء الله وإمتى انشق إن شاء الله وعشان مين وإيه اللي يشق القمر كو كوكب كده كبير ينشق ليه وقاعد يتريق على أول آية وقف عليها في المصحف اقتربت الساعة وانشق القمر وراح قافل المصحف ورميه قال له هو ده القرآن اللي قاعد يقول لي بس اقرأه وشوفه يقوم أول القصيدة تخريف انشق القمر قال يا حلاوة وده ما رناهوش في العلم ولا سمعنا عنه متغاظ نفسه يعرف الدين الحق فحطيته المصحف جنبه على كومودينو ولا على أي حاجة عاوز ينسى الهم اللي هو فيه وقوم افتح التلفزيون فتح التلفزيون ولقى برنامج علمي مذيع بريطاني مستضيف ثلاثة من علماء الفضاء الأمريكان علماء الفضاء الأمريكي طلعوا الأمر بس بعد ما علماء روسيا طلعوا وصرفوا كتير قوي على رحلات الفضاء اللي طلعوها بالذات أول رحلة فضائية نزلوا فيها على سطح القمر والحوار شغال حوار علمي وقاعد المذيع البريطاني بيقول للرواد الفضاء الامريكاني وانتوا صرفتوا كام مليون في اول رحله فضاء نزلتوا فيها على سطح القمر قال له صرفنا 100 مليون دولار قال له ايه 100 مليون دولار قال له اه قال له ايه السفه ده ايه الاسراف ده 100 مليون دولار تصرف في رحله فضاء عشان تنزلوا على سطح القمر في بشريه فيها جهل وفيها فقر وفيها مرض تفتكر المئة مليون دولار دول لو توزعوا على البشرية المريضة الجاهلة الفقيرة كان عملوا فيها ايه لو المئة مليون دول عملنا بيهم أبحاث وعملنا بيهم تقدم علمي وطبي قد ايه كنا ممكن ننقذ البشرية وقال ايه المذيع البريطاني منفعل ده سفه ده ما يصحش ابدا هو كل ده يا امريكا عشان تحط علم الامريكي على سطح القمر مش مكفيكم الارض مش مكفيكم انه القطب الاوحد يقوم الرواد الفضاء الامريكان قالوا له حيلك حيلك اهدى ما تنفعلش قوي كده وانت فاكر يعني رحله فضاء زي دي مجرد فسحة يعني ده احنا بنستفيد للكرة الأرضية كتير قوي نستفيد تقنية علمية بنستفيد تقنية طبية المئة مليون دولار دول مش هيروحوا ده احنا وصلنا المعلومة المعلومة دي وحدها أكتر بكتير من المئة مليون دولار اللي احنا صرفناهم قال له ايه ان شاء الله المعلومة اللي تساوي المئة مليون دولار قال له قدرنا نكتشف أن القمر في يوم من الأيام انشق نصفين ثم عاد فالتأم وإن احنا وإحنا على سطح القمر لقينا أثر الشق واضح جدا من سطح القمر لعمقه انشقاق كامل شرخ واضح جدا من السطح للعمق مش مجرد حاجة كده يعني ظاهرية سطح لا انشقاق مشطور نصفين اتصلنا واحنا فوق بعلماء الجيولوجيا في الأرض قلنا لهم فسروا لنا الظاهرة دي دي ممكن تكون ايه تكون ايه قعدوا يروحوا يمين وشمال وفي الأخير قالوا لن تكون مثل هذه الظاهرة إلا إذا حدث في يوم من الأيام انشقاق للقمر بالفعل ثم عاد فالتأم ده كله حديث فين في التلفزيون صاحبنا ادوارد ولا اسمه استفانيوس ولا كان اسمه ايه قاعد بيسمع لغاية لما سمع المعلومة بتاعت ان القمر انشق ورجع التأم تذكر من شوية كان بيقرأ اقتربت الساعة وانشق القمر فقفز من على الكرسي وقال الله أكبر الله أكبر معجزة حدثت لمحمد منذ أربعة عشر قرنا سخر الله لها علماء الأمريكان ليثبتوها للدنيا في هذا الوقت وذلك الزمان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وتبيانا لكل شيء خذ من هذه الأمثلة عشرات مئات آلاف ما فرطنا في الكتاب من شيء تلاقي حاجة زي كده في التوراة ولا في الإنجيل ولا الزبور اللي هو مزامير داود انسى حتة كمان موريس بوكاي دكتور فرنسي طبيب حبب إليه مسألة العلم اللي هو زي لما تيجي تدرس انت حاجات كده في الجيولوجيا والكيمياء العلم الدنيوي اللي اتعرف عندنا أخيرا باسم الإعجاز العلمي فهو بيقرأ في الطب وحكاية مثلا أطوار الجنين وخلق الإنسان بيقرأ في الجيولوجيا في الكون في علم النبات في علم الحيوان في علم البحار في ناس عندها هواية القراءة ومعرفة زي لو أنت مثلا بيستهويك إنك تقعد كده قدام التلفزيون عشان تشوف عالم البحار أو عالم الثاني الحيوان وشوف لما كان واحد زي الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه على ما له من سلبيات ويعمل برنامج زي العلم والإيمان هو برضه طبيب الدكتور مصطفى محمود طبيب واهتم بقضية العلم في الكون وكان الحقيقة كان من أفضل البرامج اللي بتيجي في التلفزيون أيام صفوة الله شريف برنامج العلم والإيمان وعالم البحار وعالم الحيوان وبرضه حلقة الشيخ الشعراوي ولذلك كانت نسبة الحاجات الدينية في التلفزيون عندنا 8% وفي يوم من الأيام عضو مجلس شعبي بيقول عاوزين تلفزيون نظيف وكويس كانش يعرف الايام السوداء اللي جت دي بتاعه الاعلام اللي خرب على الناس كل شيء لكن كان شايف تل... تمثيليات وافلام ومسلسلات ومسرحيات وحاجات بوظت عقليه الشباب والناس وضيعت الاوقات فيقوم صفوه الشريف يرد على ال... الاستجواب ده يقول له عاوزين ايه بجيب لكم الاذان في كل وقت وقران الافتتاح والختام وحلقه الشيخ الشعراوي كل اسبوع برنامج العلم والايمان عاوزين ايه اكثر من كده هذا الدين اللي كان يعرضه التلفزيون عندنا شاهد يا اخوه عشان ما يبقاش في استطراد انه موريس بوكاي حبب اليه هذا العلم وكان متدينا فجات له فكرة في يوم من الأيام أنا عاوز أشوف ارتباط العلم العصري بالدين يا ترى هلاقي الحقائق العلمية اللي وصل إليها العلماء في القرن التسعة عشر والعشرين في الكتب السماوية فبدأ بالكتاب المقدس عندهم التوراة والإنجيل التوراة مسماها العهد القديم والإنجيل مسمى بالعهد الجديد والتوراة عبارة عن أسفار موسى الخمسة محرفة طبعا وعليها بقية الأسفار اللي أضيفت إليها لغاية لما وصلت 39 سفرا والأناجيل الأربعة في العهد الجديد ورسائل بولس وأعمال الرسل ورؤيا يوحنا خلاص ده عهد قديم وعهد جديد حطوهم في كتاب واحد وجلدوه بقى اسمه الكتاب المقدس أنا بقول عندهم لأنه هو بالنسبة لنا مدنس ومدلس وكله تحريف ولا ترى فيه من الحق إلا شعاعا وبصيصا ضئيلا فبدأ موريس بوكاي يفتش عن الحقائق العلمية في التوراة والإنجيل العهد القديم والجديد يقول صدمت ما لقيتش ولا حقيقة علمية في التوراة ولا في الإنجيل بل على العكس لقيت حاجات تخالف الحقائق العلمية الثابتة صدمة كبيرة لكتاب يقول أنا مؤمن بيه وبدين بيه وما لقيش فيه ولا حقيقة علمية طب يعني الحقائق العلمية كذب ولا الكتاب اللي قدامي هو اللي كذب قال قفلت التوراة والإنجيل قلت هجرب القرآن على أنه كتاب سماوي نزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام هل وفوجئت وانبهرت بأنه ما من حقيقة علمية اكتشفت على مدى القرنين إلا وهي في القرآن الكريم قرآن نزل من 14 قرن على نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب وكل الحقائق العلمية موجودة في القرآن اللي اكتشفت والتي لم تكتشف بعد قعدت أدور إني ألاقي تناقض واحد ما بين حقيقة علمية وآية قرآنية ما لقيتش لا في كون ولا في طب ولا في نبات ولا في عالم بحار ولا عالم حيوان ولا أي شيء فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وألف كتابه التوراة والإنجيل والقرآن دراسة حديثة في ضوء العلم أو الكتب السماوية المقدسة مقارنة بالعلم درسنا كتاب موريس بوكاي دوت احنا خدناه يمكن واحنا طلبة في الدراسات العليا من قرابة 25 سنة والكتاب موجود وكان باكورة الكتب اللي لفتت انتباه المسلمين إلى ما في القرآن من إعجاز علمي وبدأ يتعرف حاجة اسمها الإعجاز العلمي في القرآن لأن احنا كنا كمسلمين نعرف الإعجاز البلاغي الإعجاز اللغوي الإعجاز التشريعي الإعجاز الفقهي ألوان من الإعجاز مرتبطة بالتشريع لكن إعجاز طبي وعلمي وجغرافي وتاريخي موريس بوكاي لفت انتباهنا للحكاية دي بعدها مباشرة بدأت فكرة الهيئة العلمية للإعجاز لإعجاز القرآن واتعمل فعلا هيئة علمية ومجلة لإعجاز القرآن وبدأ واحد زي الشيخ ها لا قبليه هقول لك هقول لك حاضر ده انا عاوز اجيب اول واحد بس ايه لا صلى على النبي أول واحد تبنى القضية كان الدكتور عمر إيه اللي في رابطة أهل رابطة مكة عبد الله عمر نصيف عبد الله عمر نصيف اتبنى القضية وعمل هيئة الإعجاز العلمي ومين اللي, اللي بدأ يشرف عليها إشراف فعلي الشيخ عبد المجيد الزنداني وإحنا لما بدأنا نسمع عن حاجة اسمها إعجاز قرآني سمعناها من الشيخ الزنداني في سلسلة كان يسميها أنه الحق مأخوذة من قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد والمؤتمرات اللي اتعملت واللقاء اللي تم مع كل علماء الدنيا في مستوى كل التخصصات واللي أسلم منهم والذي لم يسلم واعترف بعظمة القرآن وما فيه من إعجاز وتبنى الفكرة بعد الشيخ آه الزنداني هقول لك الدكتور عبد الله المصلح ولا يزال ممسك بقضية هيئة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وإن كان ليه مناصب أخرى متبنيها أو تولاها مع هذه الهيئة وجاء بعد كده ظهر في الصورة الدكتور زغلول النجار كعالم جيولوجيا ومتخصص في علم الأرض وبيتكلم عن علم الأرض وبعد علم الأرض اتكلم عن علم الجبال وعمل كتاب اسمه علم الجبال أو الجبال في القرآن الكريم وبعدين بدأ يتناول الآيات القرآنية المرتبطة بالإعجاز العلمي ويكتب دلالات الآيات القرآنية الدلالات الكونية في الآيات القرآنية وتنزل كمقالات في الأهرام وفي المجلات وفي بعض الكتب وكذلك في اللقاءات التلفزيونية قولوا مثل ما يقول المؤذن وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالدكتور زغلول النجار أخيرا يعني ما شاء الله لمع نجمه كعالم مصري عالمي في هذه القضية قراءاته كتاباته أبحاثه في هذه القضية لا تكاد تباع لكن لا ينسى الناس الأوائل اللي أشرنا إليهم الدكتور زغلول النجار وهو أستاذ مصري في جامعة في لندن بيقول في كتاب من كتبه إنه أنا بشرح للناس معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وهي انشقاق القمر وبقول لهم ورد في الصحيحين انه المشركين جم للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له يا محمد ان كنت نبيا حقا فادع ربك يشق لنا القمر نصفين قال لهم وتؤمنوا قالوا نؤمن قال لهم بس لو ما امنتوش اخاف عليكم من نزول من نزول العذاب قال لا بس ورينا شد حيلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه وبدأ القمر ينشق بالفعل ونصف القمر يروح ناحية جبل حراء والنصف الثاني يروح ناحية جبل أبي قبيس اللي شايفين كده هم في مكة في حالة ذهول لكن معقول ده احنا طلبنا حاجة مستحيلة قمر اللي ممكن ينشق ده لكن هو القمر انشق فراحوا قالوا سحرنا محمد هو ما انشقش ولا حاجة ده هو عمل لنا سحر نستنى لما الناس اللي بره مكة يجوا عشان هو إن قدر يسحرنا احنا مش معقول هيسحر كمان الناس اللي بره قافلة في الشام رجعت تعالوا احكوا لنا ايه الغريب اللي انتوا شفتوه انتوا جايين في الطريق قالوا ماشيين في السكة وبصينا لقينا القمر بينشق نص رايح يمين ونص رايح شمال وانتوا كمان شفتوه قالوا اه شفناه قعدوا ما بين مصدق ومكذب يقولوا طب ان كان سحرنا محمد امال دول كمان ايه لكن المهم اصروا على ما هم فيه من كفر وفيهم نزلت اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر فبيقول الدكتور زغلول النجار فأنا شرحت الآيات القرآنية وقلت الأحاديث المذكورة في السنة والموقف المذكور في كتب السيرة قلت دي معجزة والمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي لا يرتبط بالسنن الكونية والنواميس الطبيعية لازم يكون مختلف ومحدش يقدر يعمل كده غير معجزة تكون على يد نبي واللي والقادر هو الله عز وجل قال فشاب بيسألني قال له يا دكتور زغلول الآية دي معجزة بس ولا معجزة وإعجاز قال له مبلغ علمي يا ابني إنه هي معجزة إنما إعجاز أنا معرفش قال له تسمح لي أضيف معلومة قال له اتفضل قال له أنا موسى فيكتور نصراني كنت ببحث عن الدين الحق وبدأ يسرد القصة اللي أنا قلتها لكم إيه من شوية واحد مسلم اداني المصحف قرأت اقتربت الساعة وانشق القمر قلت القمر ما انشقش ودي خرافة ورميت المصحف لقيت البرنامج اللي مع المذيع البريطاني والرواد رواد الفضاء الأمريكاني لغاية لما أثبتوا يقينا أن القمر قد انشق وشافوا الانشقاق بأم أعينهم وأنا أسلمت وقعدت أقرأ القرآن واطلعت على العلم وأنا الآن بعد ما كان اسمي فيكتور بقيت محمد موسى و... وغير كده انه انا الان رئيس المركز الاسلامي في بريطانيا فانا عاوز اقول لك لما تيجي تفتش في قضيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء تاخد في الحكايه دي عمر طويل وهتلاقي تبيانا لكل شيء يبقى دي ميزة من ميزات القرآن ومنزلة للقرآن الكريم فيه التبيان والبيان لكل شيء في حاجة من الطرف العلمية هقول لكم عليها دلوقتي وهي قضية أن القرآن بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء واحد بيسأل الشيخ محمد عبده الله يرحمه إمام فبيقول له يا فضيلة الشيخ في القرآن عندكم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء فهل معنى كده ممكن ألاقي كل حاجة في القرآن قال له نعم يا بني قال له طب أنا عاوز أعرف إيه الآية اللي في القرآن اللي بتقول لنا أردب القمح أو شوال الدقيق يعمل لنا كام رغيف عيش قال له حاضر هدور لك عليها جنبه التليفون ايام التليفون ابو قرص وراح طالب واحد خباز وقال له قل لي اردب القمحه وشوال الدقيق بيعمل عندك كام رغيف عيش قال له كذا كذا راح الراجل حاسبها وراح قايل له يعمل كذا رغيف راح الشيخ مجاوب على الراجل قال له أردب القمح بيعمل كام رغيف عيش قال له حضرتك انت ما جبتليش الإجابة دي من القرآن ده انت سألت الخباز والخباز ادالك المعلومة قال له صحيح اللي انت بتقول عليه صحيح وأنا جايب الحكاية دي من القرآن لأن القرآن قال لي في مثل السؤال بتاعك ده إنك لما حد يسألك تروح تسأل الناس المتخصصين فتسأل الخباز عن العيش وتسأل الحداد عن الحديد وتسأل النجار عن الخشب وتسأل كل واحد في المهنة بتاعته القرآن بيقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هو أنا لو عيان أروح للدكتور ولا أروح آه للحداد كل واحد المفروض ليه تخصصه أنا راجل آه، أستاذ دكتور بس العربية لما بيعطل في حاجة بسيطة عندي بعرف في حاجة لا لما أروح لواحد متخصص يبص لي عليها بسم الله ما شاء الله شغل عفاريت يجيبها على طول الدكتور نفسه ممكن يخش يبص على المريض يعرف عنده ايه كل واحد في مهنته ولذلك يعني بس الحاجة الغريبة يعني ان كل واحد مش عاجبه التاني في كل مهنة لو واحد مريض راح لدكتور وبعدين راح لدكتور تاني وشاف الروشتة بتاعت الاولاني مين الحمار اللي كتب لك الروشتة دي هذا مثل العربية عطلت معايا وديتها الميكانيكي وبعدين ما نفعتش رحت وديتها الميكانيكي تاني الميكانيكي مين الحمار اللي صلح لك العربية كلهم عامل قال ايه الموضوع هو دي لغة في العصر موجودة دلوقتي لكن ربنا بيقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وبمناسبة الآية دي أنا بقول لو الميكروفون ده عطل يوم ما أحب أصلحه لازم أشوف الراجل المتخصص اللي صلحه كهربائي مثلا إنما مش الكهربائي قافل أبص ألاقي محل جزارة مفتوح أنا والله ممكن تصلح لنا الميكروفون ده أصل عندنا محاضرة النهاردة بتاعت الدكتور عمر وعاوزين نصلح الميكروفون والكهربائي قافل قول له ماله يا ابني هات أشفيهولك كل واحد ليه ليه تخصصه وكل صاحب صنعة يفهم في صنعته والمخترع اللي اخترع لنا الميكروفون ده عامل معاه كتالوج دليل يعني وبرنامج منهاج اللي عمل الموبايل تليفون معاه كتالوج اللي عمل تسجيل معاه كتالوج التلاجة الغسال أي جهاز عمل لها كتالوج وتلاقي فيه التركيبة والإصلاح والصيانة وازاي تشغله وانعطل ازاي تصلحه وحاجات من هذا القبيل والسؤال أنت صنعة من تعرف ايه الكتالوج بتاعك القرآن الكتالوج بتاعنا القرآن الدليل المنهاج العلاج اسمه قرآن هو ده اللي فيه الشفاء هي دي الشريعة المعطلة اللي احنا بنطالب بيها هي دي علاج الأمة هي دي مكتسبات الثورة لكن شفيق يفهم كده ولا المشير حتى ولا المشير وادي الدنيا خربانة وربنا يستر وربنا يستر وانا بقول لك لو اتحلت المشكلة بقصاص عادل خلصت المسألة منهاج صحيح قرآن كريم علاج للبشرية قرآن فيه التبيان والبيان لكل شيء مما الإنسان في حاجة إليه وتتوقف عليه سعادته دنيا وأخرى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى لا في الدنيا لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أدي الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى أدي الآخرة قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى القرآن فيه سعادة الدنيا والآخرة وكذلك الهداية الكاملة وأول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى هدى للمتقين هدى مصدر عشان يبقى الهدى كله مجسما كاملا في القرآن الكريم بس لمين؟ للمتقين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقت وهو عليهم عمى وده واقع لذلك احنا شايفين المعنى ده وبنقول للناس ليه مش عاوزين يشوفوا الحقيقة زينا ليه ما نرجعش للحق بدل التمادي في الباطل لكن يبدو أن المسألة كما ذكر القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون مش مؤمنين بالقرآن ولا عاوزين شريعة الرحمن في آذانهم وقر كأنه كل اللي احنا بنقوله ده احنا قلنا من ساعة الثورة ما قامت كلام كتير قوي دلوقتي بقى يعني المطلوب نخف شوية عشان الأمن الوطني رجع يشد حيله لكن بعد ايه بقى ما فاتت الفرصة خلاص حلني ديتها لو لحقتنا بشوية حلاوة طحنية يبقى خير وبركة إنما ده الموضوع أكبر من كده بكتير قلنا كتير يا إخوة والله أنا تمنيت إنه أحمل للناس المسؤولين في البلد يسمعوا الكلام اللي أنا قلته في الجامع أقوله لهم أقول له سعادة المشير يا مجلس يا عسكري يا جنزوري يا حكومة يا مجلس شعب يا شر... اسمعوا مني عشان أنا راجل أريد أن أنقذ بلدي بحب مصر إنما أنا النذير العريان اسمعوا مني ما تسمعوش عني بدل ما مخبر ينقل لكم الكلام اللي أنا قلته لا اسمعوا مني أنا كنت أعجب لنفسي أيام ما كنت أدي بعض الدروس في المساجد الكبيرة في الجمعية الشرعية ولاقي الاستدعاء يجي ورايا هبقى رايح مضطرب رايح امن الدوله لا زغلي واروح طالب استعين بالله وشويه دعاء الاقي نفسي هديت وبقيت حلو وادخل على الضابط يقعد على المكتب وانا قاعد على الكرسي اللي قدامه وانا عارف انه في تسجيل شغال الكلام اللي انا قلته في الجامع صفر على الشمال من اللي انا سمعته للضابط ازاي ما اعرفش بوضوح صراحة مش يعني عاوز أقول دي مش جدعانة مني لا دي حاجة حصلت أنا مش عارف إزاي حصل إزاي أنا جاتني الجرأة دي إن أنا أقول الكلام ده قدام الظابط وهو بيسجل لي أنا كان نفسي يحصل معايا بعد الثورة بعد الكلام الكتير اللي أنا قلته على أنه سعادة الأمة صلاح البلد في الرجوع للقرآن أنه يقولوا له تعالى طب أنت يعني إيه المطلوب يعني شريعة نقبل الشريعة كده نقول أيوة احنا مؤمنين بالشريعة المشير يقول للناس عاوزين الشريعة شيخ الأزهر مش عاوز يقول يقول له قول يا شيخ الأزهر للناس عاوزين الشريعة يا سلام شيخ أزهر ما تسمعش منه مرة كلمة عاوزين الشريعة الله يرحمك الشيخ عبد الحليم محمود اللي رفض يقعد في المنصب وقدم الاستقالة للسادات إلا أن يطبق الشريعة خلى السادات يقول لصوف أبو طالب قنن الشريعة يا صوفي أنا كان نفسي شيخ الأزهر يقول للناس عاوزين الشريعة يقول للمشير يقول للمجلس العسكري يا يسيب المشيخة ونحن نقول أو ننتخب شيخ الأزهر قال لا هو لازم شيخ الأزهر يقعد على لغاية لما يموت ما هي الثورة غيرت حكومات ولغت الحزب الوطني وكان منه لجنة السياسات اللي كان فيها شيخ الأزهر إنما يعني ليه طيب نفسنا البلد تستقر سنة ونص بعد الثورة إيه اللي حصل هي كل الأمور راجعة تاني يقول لك والثورة هتبدأ تاني هتبدأ بس ما أظنش المرة دي زي أول مرة ما أظنش أول مرة كان فيها الشعب والجيش إيد واحدة والشعار لسه موجود في كل حتة المرة دي تفتكر كده يا ريت بس أنا بحلم لأنه في ترتيب لغير كده خالص ولو رسينا على إن احنا نبقى زي سوريا يبقى حاجة كويسة وسوريا تروح فين جنب مصر كما وكيفا لكن ايه اللي ممكن يحصل بالبلد فايه لو كانت الاحكام عادله وفايه لو تم القصاص من المجرمين او القتله وفيها ايه لو قلنا للناس انتوا عاوزين ايه عاوزين شريعه هنطبق لكم الشريعه فايه لو الاعلام بدا يبقى صادق بدل ما هو كذاب بناء بدل ما هو هدام فيها ايه لو المجلس العسكري قرب من الناس وبدأ يكلمهم ويكلموه ويشوف عاوز عاوزين ايه في ايه لو اللي مسكوا البلد مجلس عس مجلس رئاسي باختيار الناس او الناس راضي راضي عنهم مش لازم رئيس واحد يمسك البلد اسمه شفيق او اسمه مرسي وممكن ما لا ده يقدر ولا ده يقدر واحد جاي عشان قد مهمه فيها خدمه لاهل طرى قبل ما يكون لاهل مصر والتاني الناس بيقول لك ده اخوان ويقدر يقوم بمسؤولية البلد الله هو يعني مبارك كان قام بمسؤولية البلد ولا لو كان جه جمال مبارك المريض نفسيا وتم توريث الحكم كان هو اللي هيحكم 80 مليون 87 مليون الله وفي ايه طب بلاش مرسي اعملوا مجلس رئاسي انقذوا البلد باي حاجه طب اهو الشعب هايج ايه اللي ممكن يسكته قنابل المسيله للدموع ولا الرصاص الحي ولا ايه بالضبط ولا الشعب مجرد غنم ونعاش تساق ما هو برضه يعني ده شعب إذا وبعدين هم الأغلبية وهم البلد وهم كل حاجة تجيلي على شوية معدودين على أصابع الإيدين ماسكين البلد تقول لي هم دول اللي يقولوه هو اللي يمشي هي ديكتاتورية هم عملت عملوا ثورة ليه ما تخلوها ديمقراطية ماشي واحنا رضينا بالديمقراطية طب والديمقراطية ماشية بما يرضي الله لو هي الأصوات اللي خدها شفيق لما وصلت خمسة ونص مليون طب ما تسمعوا الشعب النهاردة بيقول ايه على شفيق هم دول اللي ادوا له خمسة ونص مليون صوت ولا راح من النصارى بأماني ادوا له 2 مليون صوت وأسر الجيش والشرطة ادي كمان 2 مليون والأصوات اللي جت بالفلوس من 200 جنيه ل 1000 جنيه ادي كمان مليون وشوية التزوير اللي تم والصوت الدوار ادي خمسة ونص مليون شفيق ما خدش صوت من الشعب ويتفرض علينا طب ما كانش في داعي للثورة ولا في داعي للشهداء ولا للدماء ولا للأشلاء ولا التضحيات ولا الخسائر اللي مرت بها البلد مليارات مليارات فحسبنا الله ونعم الوكيل ما فيش حاجة هتضمن سعادة الدنيا والآخرة للبشرية إلا العودة إلى القرآن الكريم فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الكلام ده لغاية دلوقتي نظري يجربوه ما احنا جربنا كل حاجة جربنا الرأسمالية والشيوعية جربنا القوانين الوضعية يعني فيها ايه لو مرة نجرب شريعة رب البرية هنلاقي فيها ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض القرآن الكريم هداية كاملة ورحمة تامة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة والقرآن فيه البشرى بخيري الدنيا والآخرة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم مش لما هو قويم للتي هي أقوم المثالية أحسن حاجة في الدنيا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما يبقى القرآن بشرى بخيري الدنيا والآخرة القرآن يا إخواني مش رحمة تامة وهداية كاملة وبشرى فقط ده القرآن موصوف بأنه روح وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أنت كإنسان من غير روح إيه قيمتك جثة هامدة أنت جسم وروح الجسم ده ليه قيمة طالما الروح بتسري جواه والشاعر بيقول فأنت بالروح لا بالجسم إنسان واحد أجل انتهى خرجت الروح السر الإلهي خرج عزيز علينا قوي وكان جميل الصورة وجسمه ما شاء الله وطول بعرضه صحة وشباب خرجت الروح يقدر يحرك حاجة بنسبل له عينيه ونقفل له بقه ونغطيه بملاية سرير وأهله بيصوتوا عليه والناس المهتمين يروحوا يجيبوا المغسل يجي المغسل يقول لهم هاتوا الأمانة ده كان اسمه عمر هاتوا الأمانة غسلوا شيلوا الجثة حطوها في الجنازة حط شيلوا النعش خلاص ما بقاش اسمه عمر أمانة جثة نعش جنازة حطه في القبر ما تخلوه وسطينا شوية نتمتع بيه ينفع طب ثلاث أيام ياخد حقنة كده ولا حاجة ونلم عليه شوية فلوس ما ينفعش كرامة الميت تعجيل دفنه ليه افرض مات في الصيف والدنيا حرارة شديدة روح ريحته تطلع فقبل ما ريحته تطلع للمغسل لو ريحته طلعت مغسل مش هغسله واللي هيشيلوه هيلبسوا كمامات واللي هينزلوا كله هيبقى متعفف فقبل ما الريحة تطلع في ناس كانت لو اتأخر شوية والدنيا حر وما بيتوش في ثلاجة والمراوح والتكييف ما سدش تلاقيهم غرقينه كولونيا وغرقينه ريحة ومع ذلك برضه ولا شوف لما القبر ينفس ايه انت يا مسكين انت بالروح لا بالجسم انسان القران ده روح الحياه وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا لما الق- الدنيا ما يبقاش فيها قرآن يبقى عبارة عن جثة من غير روح تلاقي الدنيا منتنة معفنة زي لما تعدي في شارع وتلاقي أكوام الزبالة أو أكوام القمامة متروكة لها يومين ثلاثة والشمس طول النهار تنقح فيها وانت معدي تقول مال الدنيا نتنت مال الدنيا عفنت ده مثال حسي لبوا للمعنى المعنوي الدنيا من غير قرآن نتن وعفن من غير روح وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا كمان مش روح بس ونور خلي الدنيا دلوقتي تضلم خلي الكهرباء تقطع بيقولوا ثمان محافظات مقطوعة انها كهرباء الازمات المفتعلة زي البنزين الواحد واقف امبارح ساعتين عشان يمول بنزين الى اخره الازمات اللي بتفتعل عشان البلد تدخل في حرسات في متاهة ثمان محافظات مظلمة من غير كهرباء لو الكهرباء قطعت دلوقتي في الجامع والله اللي عاوز يعرف حتى المداس بتاعه ما يقدر يعرفه الناس اول ما تصلي وماشيين يخبطوا في بعض ما انتم مفتحين ومنوعينكم واسعه ونظر قوي لكن خلاص النور اللي انت بتشوف بيه اتقطع عنك النور اللي بص اللي بصرنا بكل حاجه في الدنيا القران عزلنا القرآن وخليناه على قد الأموات وفي القبور هتبقى الدنيا ظلمة ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا خايف من الظلمة وخايف من الحياة لما خلت من الروح نتنت وعفنت لدرجة انه الحي يمشي بجوار قبر الميت يقول يا ليتني كنت مكانك من كثرة ما يرى من الفتن يا إخواني عظمة القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين منزلة القرآن الكريم سادسا فيه النور الكاشف لجميع الظلمات القلبية والمبدد لسائر الجهالات النفسية والمبين لسائر الحقائق والأسرار الكونية كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فيه الحق الإلهي الثابت في نفسه المحقق المثبت لغيره من كل ما هو حق قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا كما قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق أي متلبسا به مشتملا عليه مؤيدا له ومقررا له هذا البند وتلك المنزلة موضوع محاضرتنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى انتظرونا في يوم السبت القادم بين المغرب والعشاء إن شاء الله تعالى إذا كانت الأمور تسير على خير ونستطيع الوصول للمسجد يبقى إن شاء الله خير وإن كانت الأيام دي بنحاول برضه في مشاكل كتير بنحاول نشارك فيها وفضائيات وغير فضائيات لكن على وعدنا ما لم يكن هناك عذر ضروري أو قهري وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم جنب مصر ويلاة الفتن ما ظهر منها وما بطن وارفع عنا ما نزل بنا اللهم ارفع عنا ما نزل بنا اللهم ارفع عنا ما نزل بنا اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا عافنا واعف عنا ول علينا من يصلح أمرنا ويحكم فينا بكتابك وسنة نبينا ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وأصلح أحوالنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع هداك ورضاك اللهم إني أسألك لكل من طلب مني دعاء أن تعطيه سؤله وتستجيب دعوته وتقضي حاجته اللهم اشف مرضه ومريضه وارحم ميته اللهم اقض حاجته واعطيه من الخير ما انت به عليم ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم انت حسبنا ونعم الوكيل لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين غفر الله لي ولكم سألكم صالح الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته